ودلوقتي جماعتكم ما كانت ودلوقتي جماعتكم ما كانت على راديو بلد كلام في الحب هنتكلم كل المعاني مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
صباح الفل على كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعوني موجودين ومنورين النهارده ودلوقتي جماعتكم مع برنامجكم كلام في الحب معكم على الهوا شاهين ده انور لمده ساعتين متواصلين حلقه جديده ومشاركه جديده اراء جديده ومختلفه موضوع مهم جدا وانتم اللي طلبتوه بنفسكم بتحبني بتقولي ايوه طب ليه فارقتني بتحبني ما تقولش ايوه انت بعدت عني وسبتني بتحبني انا عارفة ايوة بس ببعادك انت موتني بتحبني وعايزني عارفة لكن ببعادك انت تعبتني تعبت من بعدك عني وانشغالي وشوقي لصورتك وكلمة منك وانت بتقولي بتحبني تعبت من بعد حبيبك وشوقك ليه بعدت عن حبيبك وانت بتحبه ولقيت البعد مفروض عليك تعبت من الفراق والبعد بينك وبين حبيبك ومش عارف تعمل ايه خليك معانا النهارده في حلقتنا عن الفراق والبعد بينك وبين حبيبك خليكم معانا النهارده في حلقتنا من كلام في الحب هنتكلم مع بعض ونحاول نلاقي حل للمشكله دي النهارده هنتكلم عن البعد بين المحبين منتظر مشاركتكم على ال fan page وجروب بلدنا في Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com slash SMS يقولون صعب ان ينتهي الحب الصادق نتيجة لامر تافه الاصعب ان يستمر الفراق لان كل طرف ينتظر اشارة الرجوع من الاخر حلقتنا النهاردة هتعجبكم جدا وموضوعها صعب جدا حلقتنا بتتكلم عن البعد في الحب وبين المحبين كتير قوي بنحب وبعد ما نعيش قصة حب نلاقي نفسنا بنقاسي من نار الفراق والبعد سواء كان البعد ده سببه ان الواحد مشغول في شغل او بسبب الفراق او الانفصال بس تفتكروا الحب هيستمر رغم البعد هنتكلم مع بعض النهاردة وهنتناقش في الآراء مع بعض في حلقة النهاردة من كلام في الحب والبعد بين المحبين منتظر مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على بلدنا dot com slash SMS هنسمع اغنية جامدة جدا شيرين على بالي ونرجع ندخل في اول link في موضوع حلقتنا تابعونا
لما بشوف عينيه ما بقتش عارفة اقوله ايه معرفش ليه خفت عليه بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا دي قلبي ليه انت اغلى الناس عليا روحي فيك كل حب الدنيا دي قلبي انت اغلى الناس عليا روحي فيك ده انت لو قدام عينيا اشتاق ليك على بالي ولا انت داري باللي جرى والليالي سنين طويلة تتهبد يمشي غالب كل كلمة قلتها لي على بالي ولا انت داري باللي جرى والليالي سنين طويلة يمشي غالب كل كلمة قلتها لي حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش عن اللي في نفسي ما اعرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه ما بقتش عارفه اقول له ايه ما اعرفش ليه خبت عليه بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه الكلام لو كان يعبر عن حنان كنت قلت اني بحبك زمان الكلام لو كان يعبر عن حنان كنت قلت اني بحبك زمان كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت داري باللي جرى الليالي سنين طويلة خالف كل كلمة قلتها لي على بالي ولا انت داري باللي جرى الليالي سنين طويلة خالف كل كلمة قلتها لي
فيها ايه لو مرة تضحك وتملى عينيك تفاؤل ده انت لو ثانية تفكر هتلقى تروح من عليك محامل وماله اضحك ده انت انسان على رأي جدك وجدي زمان لما كانوا بيقولوا اضحك محدش واخد منها حاجة افرح تكسب كل حاجة اضحك وانسى بيهم حبة هم اعتبرهم خمرتك اللي بتنسيك الغم اضحك بقى يا عم واقطع بضحكك شوية دنامل ما هم دول اللي مسودين عيشتك دلوقتي اخلص منهم قبل ما يغلبوا فرحك اضحك واضحك واضحك وابتسم ده انت انسان تابعونا كل يوم اتنين من عشرة ل 11 مساء مع مي طارق عيش معاها فرحك غير الفرحة وكمان هتنسى همك في برنامج ابتسم ده انت انسان حصريا على راديو بلدنا الفرحة
الحب هنتكلم كل المعاني مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها ست حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا
يقولون صعب أن يعود الحب كما كان كما كان بعد الفراق الأصعب أن نظل ننتظر عودته كما كان لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده أروع على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع مهم جدا وهو البعد في الحب هنشوف مين الناس اللي موجودة معانا النهاردة ونورانا في الحلقة اللي كان الكل عايزها انتصار حبيبة قلبي بتقول مساء النور منورة المايك يا قمر ربنا يخليكي مساء الفل عليكي يا قمر وعلى كل الناس اللي موجوده وبتسمعنا والله وحشني صوتك وكلامك الحلو يا قمر ربنا يوفقك ويخليكي ليا يا رب يا نصوره وانتي والله الوحشاني جدا بتقول الله عليكي يا شيخ اختيار حلو بهديها لمريم حبيبتي اكيد على الاغنيه ويا رب يا مريم تكوني سامعانا والاهداء ليكي سارة بتقول مساء الخير على أحلى شاي مساء الفل عليكي يا سارة بتقول مستنيينك على نار وسهرانين معاكي أهلا بيك يا سارة ومنورانا يا رب الموضوع يكون عاجبك معايا إيمان إيمان أحمد بتقول موضوع الحلقة جميل قوي ربنا يخليك يا جميل ده بس من ذوقك وبعدين ده باختياركوا كانت لولا كمان هي اللي يمكن المختيارة أكتر حد أهلا بيكي ومنوراني آه، معايا احمد احمد ممدوح منورنا يا احمد بيقول مساء الخير يا شاهندة مساء الفل عليك منوره وانا مستني الحلقه دي من زمان طب كويس ان هي جت انا دلوقتي بحب واحده بقالنا سنتين هي استحملت معايا كده بس حصلت بينا مشكله وانا فعلا ظلمتها واتاكدت اتاكدت من كده ظلمتها بتفكيري وهي بعدت وانا كمان بس عايزاه يصلح الموقف تفتكري هينفع وانها ممكن تسامح على فكرة كل واحد فينا متأكد من حبه للتاني طيب آه، اولا اهلا وسهلا بيك آه، يا احمد آه، طبعا آه، منورني وانا دلوقتي حالا هقول لك القصة كلها هتبقى في ايه طبعا دلوقتي بما اننا بنتكلم في موضوع البعد عن المحبين فطبعا كل اللي انا عايزه اقوله لك مش عيب ان احنا نعترف باخطائنا مش عيب خالص مش عيب طالما انا غلطت اعترف واقول انا غلطت ما تقولش كرامتي بقى واصل انا ما ينفعش لا روح طالما انت متاكد ان انت ظلمتها فعلا روح واعتذر لها وقول لها انا ظلمتك بتفكيري وانا بعدت عنك غصب عني وحاول ان انت ترجع كل اللي بينكم لان بجد صعب انك تلاقي حد ممكن يكون بيحبك او عايزك او يستمر معاك صعب قوي مش عيب فعلا ان انت آه، لما لما تلاقي ان انت نفسك عملت غلط ان انت تحاول الغلط دوت وتبتدي فيه صح مش عيب عمره ما كان عيب ان انت تعترف بغلطك والا لو كل واحد فينا بقى ما بقاش بيعترف بالغلط بتاعه يبقى على الله السلامة ما ينفعش ما ينفعش خالص طالما احنا غلطنا يبقى لازم نعترف بذنبنا لازم نعترف بغلطنا ونقول لا احنا غلطنا فعلا فما ينفعش ان احنا اصلا
نعمل الغلط ده تاني ما ينفعش ان احنا نكرره صعب ما فيهاش حاجه مش هيحصل حاجه بشكرك يا احمد لمشاركتك معايا اشرف العطار كاتبنا الجميل اشرف منور بيقول منور الراديو والدنيا استاذه شاهندة ربنا يخليك يا رب يا اشرف ده بنورك ونور كل الناس اللي موجوده ايمان احمد بتقول اه يا احمد حاول تصلح اللي حصل وتفهمها وتقول لها انك كنت غلطان مش غلط انك تعترف باخطائك المهم انك تصلح الغلط بالظبط كده انا معاكي جدا يا ايمان وده اللي قلته آه خالد بيقول الموضوع ده جامد اخر حاجه يا شاهين ده ربنا يخليك ده باختياركم لولا بتقول الموضوع رايق يا شاهين ده ده اختيارك يا جميله انتصار بتقول منوره المايك يا شاهي بنورك يا قمر نوره نورة بتقول الموضوع فعلا مهم بس في حاجة مش المفروض لو الاتنين بعدوا عن بعض عن بعض رغم انهم بيحبوا بعض لو الاتنين بعدوا عن بعض رغم ان هما بيحبوا بعض بس الظروف وقفت قدامهم مش المفروض يفضلوا يحترموا بعض ويبعدوا وبينهم احترام عشان لو شافوا بعض صدفة او حد فكر يسأل عن التاني يلاقيه بيرد عليه باحترام ولا ايه اكيد طبعا نورة بتقول اصل في ناس كتيرة يا شاهي بيعدوا بيقعدوا بيبعدوا واحد من الطرفين يحاول يشوف منظره قدام التاني ويقول كده احسن عشان الطرف التاني ينساه مع انه مش بيعرف انه كده بيجرح في طرف تاني غلط جدا جدا جدا لو احنا هنخرج من حياة الطرف الاولاني اللي معانا يبقى لازم نخرج باحترام لازم نخرج برقي لازم ما نتعبش اللي قدامنا وما نقلموش لانه كان في يوم من الايام سبب راحتنا وسبب حبنا وسبب تواجدنا فما ينفعش خالص لو هننسحب يبقى لازم ننسحب بهدوء وباحترام لازم تخلي الطرف التاني يحترمك عشان لو شافك في يوم من الايام يبصلك بصة كويسة او يبقى جواها ما بينها وبين نفسها ما تربلهاش عقدة ان هي تكره كل الناس وكل الرجالة صعب جدا ان احنا نعمل كده وما يصحش وما ينفعش فعلا ان احنا اصلا نتعامل الا بالاحترام بشكرك كتير جدا يا نوره ولسه مستنيه مشاركتك معايا لولا بتقول انا شايفه ان لازم يكون في بينهم احترام واحترام كبير جدا انا معاكي جدا طبعا مهما حصل خالد بيقول بس عايزك كمان تتكلمي يا شاهين ده ان البعد ده من العوامل الاساسيه في جفاف الحب ده في حاله وجوده شبه حب ام من البعد عن الحب خلاص ده عايز اكتر من 20 حلقه نتكلم فيه باذن الله هنتكلم على كل اللي انتوا عايزينه والله يا خالد وانا ليكم والله لولا بتقول ايه رايك يا شايف المقوله لا تقصر ابدا كل الجسور مع من تحب فربما شاءت الاقدار لكم يوم اللقاء يوما اخر يعيد ما مضى ويسأل من قطع فإذا كان العمر الجميل قد رحل فمن يدري ربما انتظر ق- عمر أجمل أنا مع المقولة دي جدا جدا جدا جدا جدا محدش عارف ربنا مخبيله ايه محدش عارف الشخص اللي معانا ده كويس ولا مش كويس محدش عارف لو لو حتى الشخص ده كويس ما نحزنش عليه وضاع مننا ما نحزنش عليه ربك دايما بيبقى شايل لك الاحسن دايما بيقول لك الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات طبعا عمر ربنا ما بيشيل غير ال... الاحسن والافضل ما ينفعش ان احنا نزعل على حاجه ضاعت مننا كمان وزي ما انتي قلتي فعلا لا تكسر ابدا كل الجسور مع من تحب ما ينفعش كل حاجه ليها حدود وليها اوان ما ينفعش لولا كمان بتقول صح يا شاي لو حد هينسحب من حياة التاني لازم يكون في احترام عشان مش سبب عقدة للطرف التاني ايوه لما بتتخطب او بترتبط باي شخص تاني آه، بيحصل مشاكل كتير جدا ونفس الوقت هي ب- بيتربى لها عقده وتلاقيها بتعامل الشخص التاني بنفس م- الاولاني وبتبقى عندها جبروت بيبقى اللي جواها حزن وجبروت كبير جدا فبالتالي هي مش عارفه مش مش عارفه تتصرف ازاي او مش عارفه ان هي تتعامل ازاي وده بي بيصعب عليها جدا الامور خالص وما بتقدرش ان هي تتحكم فيها طب ايه قيمه الحب لو كان الانسان اللي بحبه مش موجود جنبي ده اللي احنا بنقول البعد بين المحبين وهو موجود معانا يعني الحب already موجود وخطيبي او زوجي معايا قيمه الحب لو كان الانسان اللي بحبه مش موجود جنبي لما افرح او ازعل الاقي نفسي لوحدي وهو مش معايا الاقي نفسي بتمنى ان يكون معايا وقت فرحي وقت حزني يشوف الدنيا كلها حلوة في عينيا يحس معايا بسعادتي ليه فعلا بقى بقى في انعدام في الموضوع ده وقت زعلي او حزني يكون موجود معايا يمسح دموعي مش شرط بايديه ممكن بكلمتين حلوين بمسج حلوة يحس بيا وبألامي يطمني بوجوده جنبي لكن للأسف بنعاني من البعد رغم ان الحب موجود تفتكروا هيقدر الحب يعيش رغم اننا بعيد عن الانسان او الانسانة اللي بنحبهم هنقدر نكمل حياتنا ونحافظ على الحب ده من غير ما ينقص ولا يقل ازاي نقدر نحافظ على الحب رغم البعد احب اعرف رايكم في البعد في الحب ايه رايكم في البعد في الحب يعني في حب هو موجود بس في بعد بين الطرفين ازاي نقدر نتغلب على البعد ونحافظ على الحب ازاي نقدر نتغلب عليه وازاي نقدر نحافظ على الحب بتاعنا من اي حد ايا كان حتى من نفسنا مستنيه مشاركتكم على ال fan page group ريج بلدنا في Facebook dot com slash network بلدنا او على group ريج بلدنا او مسجاتكم على www.بلدنا.com سلاش اس ام اس استنونا واتروا في اي حته تانية هنسمع عمرو حاولت ونرجع ندخل في موضوع تابعوا
حاولت حاولت ابعد بعيد عنك وما عرفتش حاولت حاولت انسى اللي كان بينا وما قدرتش حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وكان مني حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وكان
Ricky Balani, Ricky Balani.
هو احنا ليه على طول بقى كده كده خلف خلاف على اي خلاف احنا حبايب خلص يا عم كلمتك دي وخليها تفوت انا قلبي يموت عنك خايف
خلف خلاف هنتكلم في حاجات كتير ودايما هيكون في نائر ونقير تابعونا كل سبت من 9 ل 11 بالليل مع احمد يسري وصوفي واسلام على راديو بلدنا اف ام كلام في الحب هنتكلم كل المعاني مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا
يقولون صعب الفراق في الحب الأصعب أن يظل طرف واحد فقط أسير لذلك الحب والحبيب رجعت لكم تاني بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا بنتكلم عن موضوع البعد بين المحبين منتظر مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو على www.baladna.com sms جات لنا مشاركة من أشرف أشرف بيقول أنا رأيي إن الانسحاب من حياة الشخص التاني لازم طبعا تكون باحترام ممكن كمان العلاقة تنقلب صداقة مع إن ده صعب شوية طبعا صعب أنا بالنسبة لي من رأيي من وجهة نظري إن هو صعب جدا فعلا إن اتنين أحباب يتحولوا لأصدقاء صعب بكافة الطرق يعني King Heart نور يا احمد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيقول مساء الخير جميعا مساء النور عليك منور الراديو مذيعتنا شاهندة انور وان شاء الله تكون الحلقه متميزه زي ما متعودين ربنا يخليك وهي لو متميزه متميزه بوجودكم معايا بشكرك كتير جدا معايا مشاركه من نوره نوره بتقول الحب وهو بعيد عني ده بيبقى عذاب مش حب كل حاجه حلوه او كل حاجه صعبه همر بيها هبقى عايزه معايا يشاركني كل لحظه فصعب قوي اني مش هلاقيه معايا بس صدقيني في ناس كتيرة بتعرف تحافظ على الحب ده رغم الظروف ومهما تمر السنين عشان حبهم كان حب حقيقي عارفة حتى لو مش حصل نصيب بينهم بس حبهم بيفضل جواهم حاجة حلوة قوي عشان من الأول هم بنوا الحب على أساس وعلى أسس صحيحة الله عليكي بجد يا نورة كلام جميل جدا جدا جدا وأنا معاكي جدا فيه آه، أحمد محمود محسن بيقول مساء الخير عليكم مساء النور عليك يا أحمد آه، بيقول آه، الفراق شيء صعب جدا أكيد وإيه رأيك بقى في البعد بين المحبين لو اتنين أزواج وما بيتعاملوش مع بعض بحب كل واحد فيهم مشغول بحاجة ايه رأيك في الموضوع جات لي مشاركة من احمد ممدوح احمد ممدوح بيقول فعلا يا شاهي الحب الحقيقي مهما مرت عليه الظروف والسنين ومهما كانوا بعاد بس بيفضل طالما هم عارفين يحافظوا عليه اصل صعب قوي ان كل احساس حلو او كل ضحكة ضحكتها من قلبي مع الانسانة اللي حبيتها اللي هي كانت سبب فرحتي صعب اني احس نفس الاحساس تاني مع حد تاني ممكن يكون شبيه ليه لكن بنفس الاحساس صعب وصعب انه يتنسى دايما هيكون جوه الواحد حني- حنين للحظات دي انا طبعا معاك جدا واكيد وبيفتكر وعش عشان كده بقول ان هو لو بعدنا عن بعض لازم نبعد عن بعض باحترام وبحب وبطيبة و- وبأسلوب كويس وتمام وعمر ما حد بينسى حبيبه عشان ما نبقاش كذابين على بعض عمر ما حد بينساه بشكرك كتير جدا يا احمد مشاركتك معايا معايا خالد حقا ان الحب الاول لا يموت ولكن ياتي الحب الحقيقي ليدفنه حيا والله اعلم ممكن يكون برضو الحب الاول هو الحب الحقيقي بشكرك يا خالد انتصار بعت تحية لل King بتقول منور يا King يا زميل انت اللي سندي والله ربنا يخلوه لنا يا رب يا انتصار ويخلي لنا كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعونا موجودين معانا و... ومنورنا النهارده نرجع ندخل آه، ونكمل تاني لينك عندما تنتهي علاقة الحب هل يموت الحب؟ بمعنى إذا تم الفراق بينك وبين من تحب رغم إرادتكم هل ده يمنعك من إنك تشتاق ليه؟ تخاف إنه يكن فيك أو يستبدلك بحبيب تاني؟ هل من الم- هل من المسموح إنك تفكر فيه بعد الفراق؟ وتتمنى إنك تعرف إذا كان في حد تاني بحياته؟ هل من المعقول بعد أن ينتهي الحب أن يرضى أحد الطرفين بأن يكون للآخر علاقات علاقات أخرى دون أن يزعجه الأمر بتاتا هل يجب أن تموت لغيرة بعد أن ينتهي الحب وما العمل إذا اشتقت لمن تحب بعد الفراق والبعد هتعمل إيه لو كان الأه- القهر يسكنك لمجرد التفكير بأنه نسيك وصار له حبيب آخر تفتكروا كمان الافضل انه يكون البعد هو الحل للنسيان والبداية من جديد ولا البعد ده هيزيدك تعلق بيه وتفكير في حبه وانك تتألم من الفراق ايه رأيكم في الموضوع تفتكروا فعلا انك ممكن ال- ال- القهرة تمسكك لما تعرفي ان هو خلاص بقاله خطيبة تانية او بقاله حبيبة تانية وانت كذلك تفتكروا كمان الافضل ان يكون البعد هو الحل عشان النسيان عشان كل واحد فيهم ينسى ايه رايكم انتوا في الموضوع ده لولا بتقول صح يا شاي عمر ما حد بينسى حبيبه جملة بجد جامدة اكيد يا يا لولا بجد ما حدش بينسى حبيبه وعمره ما بينساه مهما حصل ومهما عمل حتى لو كان الموقف وحش جدا وبرضه بي... عمره ما بينساه آه، احمد محمود بيقول ممكن يكونوا اتنين متزوجين وعندهم فراق داخل بيته بيكون صعب جدا جدا وممكن يكون فراق في فترة الخطوبة ممكن يكون اللي هو البعد اللي هو البرود يعني زي في مسجر المرة اللي فاتت جات لنا آه، ان هي كانت بتقول انا بحب واحد جدا ونفس الوقت خطيبي آه، مش بيكلمني الا مثلا بالليل وخلاص هي مره واحده لما يروح وانا ببعت له مسجات وبفضل اكلمه وهو بيبقى مشغول وانا بحبه بس انا بصراحه مش عارفه م- اني حاسه ان انا عايزه ابعد لان هو ممكن يعمل كده في ال- في الزواج فطبعا انا قلت لها استحملي وحاولي توري له او تظهري له ان انت بتتضايقي من الحاجات دي حتى لو يديكي اهتمام شويه وربنا يقدره يمكن هو بيشتغل كتير شغل مكثف عشانكم عشان حياتكم ميدو بعت لي SMS بيقول لما احب واحد وهي تحبني لما احب واحده وهي تحبني فجاه لما نتكلم في حياتنا ومستقبلنا الموضوع ينتهي بزعل وتقول لي سيب الموضوع ده واللي فيه خير يقدمه ربنا ما تشغلش بالك دلوقتي ولو ما اتكلمتش وسمعت الكلام تزعل وتتضايق مش عارف اعمل ايه اتكلم ولا اسكت ولا بعد خالص ولا ايه هو في بنت يا ميدو يعني اما اجي اكلمها في مستقبلنا واقول لها ده انا هعمل كذا وايه رايك لما نعمل الشقه كده و... وهنتجوز اليوم كذا مثلا وهيبقى حياتنا كده ويبقى معناها يزعل اه تمام اللي فيه الخير يقدمه ربنا وكلا يصيبنا لما كتب الله لنا وربنا كاتب لنا يوم ومحدد لنا ساعة بس يعني ده عادي جدا ان انت وهي تتكلموا اصلا في الموضوع ما ينفعش اقول لك ابعد خالص لان انت الوحيد اللي تقدر تقرر لو كانت غير صالحة ليك و يعني مش مش عايزه اقول لك لو بتتضايق من حاجات تافهه زي دي يعني لو بتعمل حاجات تافهه كده فده قرارك انت لوحدك انت اللي تقدر عشان انا ما بحبش اظلم حد لاني ما اعرفهاش يمكن هي عندها وجهه نظر لا، حاول تعرف وجهه نظرها في الموضوع ده ليه ما بتحبيش تتكلمي في الموضوع ده ليه حاول تبتدي ان انت تتكلم معاها في الموضوع ولا ليه ما نشغلش بالنا ما هو ده جاي واحنا لازم نتكلم اصلا في الموضوع حاول وما ينفعش طبعا ان انت تسكت لازم تحاول تشوف ايه اللي فيها واوصل لوجهة نظرها يمكن وجهة نظرها غيرنا خالص بشكرك كتير جدا يا ميدو ولمشاركتك معايا معايا مشاركة من انتصار بتقول اللي بيحب بجد ما يقدرش ينسى صح يا نصورة معايا مشاركة كمان من إيمان أحمد بتقول أكيد هنفضل نفكر فيه حتى بعد الفراق لأنه كان في ذكريات بتنفتك- بنفتكرها مواقف مش هتتنسي ده ممكن كلمة تفكرك بيه صح لو عدى عليك حتى الاسم ممكن تفتكر هتفتكر عمرك ما هتنسى آه، خالد بيقول اصعب بعد في الحب ان حبيبك يموت وما تعرفيش توصلي له وما تملكيش غير الدعاء ليه يا جماعه الاحساس ده فعلا صعب قوي اكيد وربنا يكتبه يا ر- يا ربنا ما يكتبه على اي حد فينا King Heart احمد بيقول لما الانسان يحب حد بجد ويكون مخلص ويحصل ظروف انها ترتبط بحد تاني وتسيبه اكيد هيفرح له ويكون سعيد لسعادتها لو هي كانت سعيده بكده اكيد بس يكون في بينهم اتفاق هو ده اللي احنا بنقول عليه الاحترام انك تكون محترم معاها انك تسيبوا بعض باحترام مفيش مشكله لو كل واحد فيكم بيعترف للتاني عادي احمد محمود حسين بيقول يا King انت بتفكرني باستاذ حمام مع ليلى مراد دودو الامور بتقول مساء الخير عليك يا شاهندة مساء الفل عليك يا دودو منورانا طبعا آه، زي ما قلت إن البعد وحش جدا عايزاكوا عايزه كل بنت تقولي تقولي لو لو مثلا سابت حبيبها هل ممكن تقعد تفكر كده وتقول ده بقاله حبيب تاني او شافته مثلا ماسك ايد حد او او خطيبته بصت في ايديه لقيت دبله والكلام ده ايا كان الظروف هتصاب بالقهره تفتكروا كمان الافضل لو انت وال وحبيبتك خلاص م- ما حاسين ان انتوا خلاص مش هتقدروا تكملوا مع بعض تفتكروا البعد هو الحل للنسيان ولا ان انتوا تاخدوا الموضوع بعقل وبهداوه وتبتدوا تتكلموا مع بعض ولا البعد ده تفتكر هيزيدك تعلق بيها لما تبعد هتتعلق اكتر وتفكر في حب وتتألم احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن البعد في الحب منتظر مشاركتكم على fan page و group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com slash SMS امل ماهر من السنة للسنة ونرجع نكمل باقي موضوعنا
للذكرى قبل ما انسى كان في بينا ايه قبل ما يمشي
register your copy of SAM at www.space.
هسأل عليه وهزعل لو اسمع قصة من حد انه كان صعب ومسألة مسألة هسأل عليه ولو هو يعرف انه ليه لسه في حياتي مكان مسألة مسألة هسأل عليه
لا في زمان ولا في مكان ولا حديث للناس بيخلى من مثل او حكمة بيقولوه بينهم وبين بعضهم بيعبر عن فرح حزن امل تشاؤم هنتكلم عن مشاكل مجتمعنا حاجات افتقدناها يا خسارة المهم اننا هنقول مثل مثل بيعبر عن اكتر من 100 كلمة كل ده هتسمعوه في لسانك حصانك مع هبة الركحي كل اربعاء من 8 ل 9 على راديو بلدنا اف ام كلام في الحب هنتكلم كل المعاني مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لك كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا
يقولون صعب أن تحب شخصا لا يحبك الأصعب أن تستمر في حبه رغم عدم إحساسه بك لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم في, في البعد عن المحبين البعد بينهم والفراق مستنية مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو على www.baladna.com slash sms معايا message من دودو لامور بتقول اللي فعلا حب وشاف وجرب الحب كتير في بعض حالات الحب بيحصل مشاكل وغير كده كمان ساعات بيحصل فراق والقلب بينجرح بي بيحق بقى انه ممكن يكون واحد من الطرفين مش مخلص او خاين او بيتسلى بالاخر واغلب علاقات الحب دي منتهي بالفراق والالام فعلا الايام دي فعلا بقت كل حاجه بتنتهي بالفراق والالم يا دودو احمد محمود محسن بيقول ممكن يكون الفراق فراق لحظي او وقتي متفق عليه بين الطرفين حتى يراجع كل منهم الاخر دي قصه تانية خالص اللي هو قصة ان ان انتوا بتاخدوا اجازة مع بعض ده اجازة زوجية الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده آه، استاذ احمد بيقول بوجود كل مستمعين راديو بلدنا في كل الوطن العربي استاذه شاهين ده متالقه بينا ربنا يخليك يا رب يا استاذ احمد منور كينج بيقول المفروض يكون بين اي اتنين بيحبوا بعض تفاهم مش معنى انهم اختلفوا او افترقوا انهم يكرهوا بعض او ما يحبوش الخير لبعض بالعكس لما يفترقوا يفضلوا برضو اصدقاء اخوات مش تبقى علاقة وانتهت من بعض من بعد ما كانت كل حياته وهو كل حياتها يتغير الحال لحالة كره بين الطرفين بالظبط كده لازم يكون في بينا احترام وحب لكن صداقة بلاش يفضل يعني إيمان أحمد بتقول في بلادنا نحب المطر أكثر من الشمس وفي شمال العالم يحبون الشمس أكثر من المطر هكذا هو الإنسان يعشق من يغيب جميل قوي بجد والله المقولة دي يا إيمان نكمل كلامنا ولأننا بنتكلم عن البعد في الحب يبقى لازم نتكلم عن اللي ممكن يعمله البعد ببعض الناس ازاي البعد ممكن يخلي القلب يقسى على حبيبه ممكن ينساه او يحب وينشغل بانسان تاني ده موضوع تاني خالص ومهم جدا ده لمجرد انه موجود قريب منه وحبيبه بعيد بمعنى ان الست لو موجودة في البيت وانشغلت باولادها لأي سبب تلاقي زوجها حس انها بعيد عنه ومش مهتمية بيه خالص وبدأ هو كمان ينشغل بأي حاجة تانية غيرها هي والأولاد بحجة انه زهق من عدم الاهتمام ممكن كمان تلاقيه عمل علاقة مع أول ست يحسها يحس ان هي بتت... بتحاول تهتم بيه أو بتمثل انها مهتمية بيه وده بيوصلنا لحالات كتيرة من الخيانة من الخيانة الزوجية وكمان هدم بيت وأسرة وده أصعب أنواع البعد إنك تحس إن اللي أنت بتحبه بعيد عنك مع إنه عايش معاك في نفس البيت وموجود معاك في نفس المكان حد منكم جرب الإحساس ده؟ حد منكم جرب إنه موجود مع حبيبه وفي بعد؟ حد جرب إنه يعني عايزاكوا تحكوا لنا هل حد جرب ممكن يكون زمايله بالشغل زميله يعني واحدة وزميلها ونفس الوقت لقيت نفسها بتقرب منه وهو بيقرب منها وهي مخطوبة او متزوجة وده بسبب ان زوجها بعيد عنها او بسبب ان زوجها ما بيهتمش بيها والعكس حد منكم جرب الاحساس البعد ده عايز اعرف رايكم ومشاركاتكم معانا حسنا مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا في Facebook dot com slash network بلدنا او www.بلدنا.com سلاش اس ام اس الناس شكلها نامت وهتصحى زي ما قلت لكم عايزاكم كلكم تجاوبوني على السؤال دوت وتقولوا لي حد منكم جرب الاحساس ان هو تعرض لخيانه او ان ان زوجته مش مهتمه بيه او زوجه مش مهتم بيه عايزاكم كلكم تحكوا لي وبصراحه واللي اللي مش عايز بصراحه يبعت لنا SMS على www.baladna.com/sms نصوره بتقول انا مش فاهمه حاجه بحب بيحبوا بعض على كل حاجة وبعدين يتغير الحال ويسيبوا بعض ويوصلوا لحد الكره العمى بعدين يرجعوا أصدقاء اتنين عاوزين يكونوا مع بعض بس كل واحد بيشوف التاني بيعمل ايه وبيتصرف ازاي يسموه ايه ده هبل آه، ما ينفعش خالص يعني- يعني ازاي بيحبوا بعض وازاي بيكرهوا بعض وازاي كل واحد آه، يعني شايف نفسه في في حاجة ويفكروا ان البعد دوت آه، هو اللي هينقذهم ازاي ازاي عايزين يكونوا مع بعض بس كل واحد بيتصرف بشكل تاني يعني مش فاهماها بصراحة يا انتصار احمد واحد مسلم بيقول ما عندناش زميلات في الشغل عشان نجرب السؤال okay يا استاذ احمد احنا بنسمع كلام في الحب وبنتكلم النهارده عن البعد في الحب هستنى مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او www.بلدنا دوت كوم سلاش اس ام اس هنطلع فاصل رغب علامه راجع لعيونك ونرجع نكمل باقي حلقتنا الناس تصحصح معايا
Thank you.
وما عندي خير راجع لعيونك بالليل خيال وما عندي خير مش راجع قلك تحبيني انا راجع قلك تنسيني مش راجع قلك حبيني انا راجع قلك تنسيني بنسى احزان الليل احزان الليل احزان الليل اه تنسى احزان الليل احزان الليل أحزان الليل للخوف عيونك تركوني هواكي بكى لعيوني آه للخوف عيونك تركوني هواكي بكى عيوني والليلي انتي بتياني كلك قمر وندمان والليل انت بكيان وكلك قمر وندماني تلفاني ودموعك تيجي حبيتك حبيت جراحي ضيعتي مني افراحي حبيتك حبيت جراحي وضيعتي مني افراحي وراح تغرب اه شمسك غرقاني وكتير غيبك اللي برداني وراح تغرب اه شمسك غرقاني وكتير غيبك اللي برداني وهيماني بخريف الويل راجع لعيونك بالليل خيال وما عندي خيل راجع لعيونك بالليل خيال وما عندي خيل مش راجع قلك حبيني انا راجع قلك تنسيني مش راجع قلك حبيني انا راجع قلك تنسيني تنسى احزان الليل احزان الليل احزان الليل اه تنسى احزان الليل احزان الليل أحزان
كلها حكاوي حكاوينا يعني مشوارنا بتحب نجمة نفسك تقابله بتحب تشوفه وتتابع فنه معانا هتلاقي نفسك قدام منه هتسمع كتير عنه اخر اخباره الفنية ومواقف كتير حصلت له منها غريبة وغيرها كوميدية هنخليك بجد تعيش معاه بس انتوا تابعوا living harmony عيش مع نجمك كل اربعاء 12 منتصف الليل مع اسلام مجدي حصريا على راديو بلدنا FM كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق أرضها دي بلدك مش أي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني أنا إنسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا
يقولون صعب أن يأتي الحب قبل الزواج الأصعب أن يأتي الحب بعد الزواج لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم عن البعد في الحب منتظر مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.baladna.com slash SMS بلدنا B L D N double A هنشوف اخبار المسجات اللي جات لنا جات لنا SMS من مصر منعم عمر منعم عمر بيقول مصر ادعوا لمصر بان ربنا يولي من يصلح اللهم امين يا رب العالمين هيبقى في مفاجاه كبيره جدا على راديو بلدنا بخصوص موضوع الترشح والانتخابات ايمان احمد بتقول للاسف اه لما كنت بسال بقول حد فيكم اتعرض للبعد في الحب او خيانه او ايا كان هي قالت اه يا ريت تحكي لنا يا ايمان عشان كلنا نستفاد انتصار بتقول ما انا بقول لها كده هبل يا بنتي بس هي مش مصدقاني او مش سامعاني جميل يا رب تكون بتسمعنا وتسمع بنصيحتنا ما ينفعش احمد احمد ممدوح بيقول هو اكيد في ناس بت- بتتقرب من اي حد بيحاول يقرب ويهتم بيها عشان هو مفتقد الحاجات دي او ان اللي بيحبه مش بقى موجود معاه بس يا شاي ده مجرد تقرب او تعود لكن صعب انه يقلب بحب اكيد ما هو ده اللي بقوله هو مجرد آه، تعود مش اكتر انا تع- انا اتعودت ان انا اشوفها مثلا اليوم الفلاني اتعودت ان انا آه، اكلمها ناكل سوا نشرب سوا آه، نخرج مثلا نروح نشتري حاجه ايا كان طبعا بيبقى تعود استحيل انا ما قلتش ان هو حب خالص دودو لمور بتقول الحب تجربه انسانيه معقده هو اخطر واهم حدث يمر في حياه الانسان لأنه يمس صميم شخصيته وجوهره ووجوده فيجعله يشعر وكأنه ولد من جديد تمام الله ينور أحمد ممدوح بيقول وأنا كنت عايز أعلق على كلام إن لو الاتنين انفصلوا وكل واحد اتجوز هل هيفضل الحب اللي كان بينهم موجود أكيد هيكون موجود جوه كل واحد فيهم طالما كانوا بيحبوا بعض بصدق ولما انفصلوا انفصلوا باحترام ودي اهم حاجة وممكن كل واحد بيرتبط تاني لمجرد الارتباط والجواز وبيبقى فيه عشرة وكل حاجة بس زي ما قلتلك صعب ان اللي بيحب حد ويحس معاه اجمل حسيس ومشاعر صعب انه يحسها تاني مع حد تاني وبيقول عا- آه، عارفة اغنية جوايا احساس بيموتني بتاعة تامر حسني دي جابت من الاخر وبتحصل كتير ولا ايه تمام بتحصل كتير انا معاك والله يا احمد بس خد بالك حاجة انت بتقول عشرة وزواج وخلاص وكده ما ينفعش نكون بنحب حد ونفضل مستمرين في حبه ونظلم حد تاني معانا ما ينفعش عشان هي كمان ما تظلمكش عشان هي كمان ممكن تكون في نفس الموقف اللي انت آه، فيه فصعب جدا ان انت آه، ترتبط بحد وانت اصلا مرتبط او بتحب حد مش هقولك ان هو الحب مش هيضيع من قلبك اه هيبقى موجود بس تدي حق للي معاك ده اكيد خالد بيقول هناك في أعماقنا البعيدة وإن إيه عن البشر قلب آخر طرق في ذوايانا أكبر كمية من الذكريات وأخذ منا جوفنا أكبر كمية من الحب ورحل بعيدا ربما هذا هو الحب الذي لا نعرف أبدا كيف نتحرر منه ولا نعرف أبدا كيف نصبح أحرارا به جبت من الإيه يا خالد وكلام جميل والروعة جدا جت لنا كمان مشاركة من نورة نورة نور بتقول انا معاك يا شاهي جدا في جملة ان اللي بيحب بجد عمره ما بينسى وبجد اللي بيحب بجد والظروف حصلت وبعد عن وبعد عن حبيبه بيستغل اي فرصة عشان يطمن عليه لو بمكالمة او بمسج بيكون بس عايز يطمن عليه لانه كان سبب في يوم من الايام في فرحه وراحته وده كله بيرجع للاحترام اللي لازم يكون موجود رغم البعد بالظبط يا نوره زي ما انت قلتي كده بالظبط اهم حاجة الاحترام وغصب عنك بتلاقي نفسك بتسأل عنه وبتحاول ان انت تكلمه وتطمن عليه حتى لو من بعيد لبعيد زي ما ما قلته من شوية حتى لو لمجرد اطمئنان محمد عادل زايد منور يا محمد بيقول ايه زايد صرخت صرخت في وجه فتاة وبقيت صامتة فهذا ليس دليل على ضعفها بل اعلم انها تتناقش مع ابليس على الخطة التي ستعتمدها للقضاء عليك مش كله يا محمد نكمل كلامنا وهو واحنا بنتكلم عن البعد عن الحب لازم نسأل سؤال مهم جدا هل البعد بيقتل الحب تعمل ايه لما حبيبك او حبيبتك بيبعد عنك لما تبعد عنه غصب عنك وانت عارف انه بيحبك وده لان اهلك رافضين الارتباط وفي نفس الوقت تعيش وترتبط بإنسان تاني ما بتحسش ناحيته بأي حب أو عاطفة تعيش معاه زي التمثال ما تتحركش تضحك له في مجاملة قدام الناس ما ترضاش على أي حاجة بيعملها أو بيقدمها لك لأنك حس إنه مفروض عليك وتحس إن قلبك بيدق وسعيد لما بس تفتكر في حبيبك أما تفكر فيه اللي فارقته بعد عنك هتقدر تظلم اللي النصيب كتبه ليك كتب ان هو يعيش معاك وانت مش بتحبه هتقدر تظلم نفسك وانت بتعاني من الحرمان من حبيبك اللي بعدت عنه رغم انك بتحبه تفتكروا الحل ايه في عذابك في عذابك انت واللي معاك في عالم الحرمان عالم الحرمان والبعد اللي انت خليت نفسك تعيش فيه حطيت نفسك في ام ام وعشت فيه هل البعد فعلا بيقتل الحب ولما تبعد عنه غصب عنك وانت عارف انه بيحبك عشان اهلك بس رافضين لاي سبب من الاسباب زي ما بيحصل كتير في حياتنا ايه رايكم استاذ احمد بيقول الفراق ده شيء حتمي ومكتوب علينا في الحياه سواء فراق بمزاجنا او من عند ربنا من عند ربنا بيكون اهون والله يا استاذ احمد عمرك ما هتقدر تظلم نفسك ولا هتقدر تتحكم في النصيب ده نصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى بس ازاي تقدر تتصرف لو اهلك رافضين احنا لسه بنسمع كلام في الحب بنتكلم عن البعد في الحب منتظرة مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com سلاش اس ام اس بلدنا بي ال زي ان دبل اي استاذ احمد بيقول انا اموت واني اعيش زي تمثال مع شخص ارتبط بيه غصب عني في ناس والله يعني وخاصة البنات بتعيش غصب عنها وبترتبط هستنى مشاركتكم هنطلع نسمع هاني شاكر نسيانك صعبة أكيد ونرجع نكمل والناس صح صح وتجاوبنا على الأسئلة.
نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد أبقى من تاني حياتي وأصابت حبك جديد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حنين وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حنين وحيد أبدأ من تاني حياتي وأصابي حب جديد ولو من حبك تاني مش هيرجعني زماني ولو من الحب التاني مش هيرجعني زماني ولا هيعوض حرماني اللي في حبك بيزيد لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي نسيانك صعب اكيد نسيانك صعب اكيد نسيانك صعب اكيد يلمعك ابتديت اعرف كلمة هويت واعرف كلمة يا ريت وفي حبك قلتها بعيني خلتني بيك وبعمري معاك بقيت وبقلبي عليك ناديت او همسة صدقتها يلي معاك ابتديت اعرف كلمة هويت واعرف قيمة يا ريت وبحبك قلتها لعني خلتني جيت وبعمري معاك بقيت وبقلبي عليك ناديت اوهام صدقتها ياللي عشقتك وساري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم ياللي عشقتك وساري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم أول قلبك مخان كنت اللي اداك أمان أول قلبك مخان كنت اللي اداك أمان عشق غيرك عشان يمكن أنسى الندم أول قلبك مخان كنت اللي اداك كمان أول قلبك مخان كنت اللي اداك كمان عشق غيرك عشان يمكن أنسى الندم ولو من الحب التاني مش هيرجع لي زماني ولو من الحب التاني مش هيرجع لي زماني Be sure to register your copy of SAM at www.spide. Once you do,
ولو التاني مش هيرجع لي زماني ولا هيعوض حرماني قيمة حبك بيزيد لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما بخيالي نسيانك صعب اكيد نسيانك صعب اكيد نسيانك صعب اكيد
قوي متضايق من احزان انا مش رايق مفيش مرة سمعني حد وقال لي مالك نفسي في حد افضفضله وبمشكلتي اقدر اوصله يا ريتني بقى اقوله اوصله يمكن فعلا افوق تعبت انا من المناهدة خلاص قررت اهدى واسلمها للي فوق ده ربي حنين عليا بايده يفرح عينيا ويخليني افوق كل ده هتلاقوه في برنامج قول اللي بقلبك كل حد وتلات واربع 12 منتصف الليل مع هاجر فاروق على راديو بلدنا اف ام كمان في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو مصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا
يقولون صعب أن تختار بين أكثر من حب الأصعب أن لا تجد من يستحق الاختيار لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم في البعد في الحب منتظر مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com سلاش اس ام اس بلدنا بي ال في ام دبل اي شوف الاخبار وصلت لنا SMS من منعم بيقول الرجل كالشاي والمرأة بسكوتة احذري ان تتغمسي في الشاي فالشاي فتختفين ويبقى الشاي يبحث عن بسكوتة اخرى بل كوني كالعيش الفينو وما تطلعيش من الكوباية غير وانتي شافطة الشاي كله حلو قوي بجد والله النصيحة دي يا منعم منورنا معي استاذ احمد بيقول البعد لا يقتل الحب انه يقتل الشخص نفسه طبعا الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بس بينسينا امبارح ما بينسيش اشرف بيقول يا سلام يا شاهين الاغنيه دي جامده والله ربنا يخليك ايمان احمد بتقول الاغنيه تحفه قوي ربنا يخليكم ده من اسماء آه، الاعداد طبعا بشكرها طبعا على الاعداد الجميل ده احمد ممدوح بيقول مش دي المشكلة يا شاهي انك ممكن تعيشي مع حد انت مش اخترتيه لكن الاهل بقى يعني جواز صالونات من الاخر والله بجد اعرف ناس بقالهم سنين متجوزه بس جوازهم باقي الحب اللي بعدت عنه عشان بعده غصب عنهم وده اصعب انواع البعد وزي ما هاني شاكر بيقول اهو ولو ان الحب التاني مش هيرجعلي زماني ولا هيعوض حرماني اللي في بعدك بيزيد انتصار بتقول اكيد صعب نسيانك والحب التاني ما يقدرش يرجعني زماني احمد محمود محسن بيقول ممكن سؤال هو ليه هاني شاكر بيقول على الارتباط التاني حب تاني طالما انه مش حب ما يقولش الحب التاني يقول الارتباط التاني ولا ايه رايك يا استاذه شاهنده والله هنروح لاني شاكر وهنبقى نساله بيقول ليه يا انتصار سميتيه حب تاني ليه ليه ليه ردي عليه يا انتصار دودو بتقول اصل الحب ده زي الكل ما ينفعش اكل اكل غصب عني والبعد ولا الوقت اللي بيقتل الحب النسيان والاهمال وعدم التقدير هو اللي بيمحي معاني الحب والله معاكي حق احمد ممدوح بيقول المشكو- المشكله الاكبر ان في ساعات ناس بيرتبطوا ويحبوا بعض وسنين كمان ويوصلوا لاعلى واقصى واجمل درجات الحب عشان كده لما بيبعدوا بيبقى غصب عنهم صعب يحبوا تاني زي ما كانوا بيحبوا عشان انا شايف ان كل واحد منهم هيكون محتاج حد يح... يعني يجتاز مرحلة الحب اللي وصلها مع الانسان اللي كان معاه وبعد عنه عشان يعرف يحبه يعني من الاخر يملى حياته كلها زي ما كانت حبيبته بتعمل بس في حد بينفصل عن حبيبته وحياته بعدها بتكون فراغ رهيب واسألي مجرب مع ان ممكن يكون في حد تاني مكانها ورغم عن الواحد مش بمزاجه بس هي مش قادرة توصل للدرجة اللي كانت حبيبته واصلة والله معاك حق يا احمد معايا ايمان بتقول رحيل من تحب يجعلك تدخل في غيبوبة وتعيش على جهاز الذكريات لا تتنفس إذا تتنفس رحيل من تحب يجعلك تدخل في غيبوبة وتعيش على جهاز الذكريات التنفس والله بجد المقولات اللي بتجيبها إيمان جميلة جدا النهاردة أحمد محمود محسن بيقول ممكن حد يسلف لحد جهاز الذكريات لا ما أعتقدش هو بيبقى عندك اوريدي خالد بيقول حين ينتابني شعور باليأس التفت إلى الخلف لأرى الطريق الطويل الذي قطعته ثم أبتسم وأمسح ذلك الشعور المحبط لأدرك أن المستقبل قد يكون أجمل فعلا والله المستقبل بإذن الله هيكون أحلى وأجمل بينا ولو كل فعلا كل واحد بيحافظ على اللي معاه وبيحاول يحترمه نورة نورة بتقول أنا شايفة شيء إن لو حد ارتبط بحد رغم عنه والظروف منعت الارتباط بحبيبته وهو مش هيظلم التانية معاه هو اكيد هيعملها كويس بس انه يحبها زي ما كان بيحب حبيبته اللي استحملت معاه حاجات كتير وانها كانت سبب في ضحكة ليه من القلب ضحكة ليه من القلب وكانت مالية حياته لو بعدوا عن بعض بمزاجهم هيكون سهل وهينسوا بعض بس البعد رغم الحب صعب عشان كده بيفضل الحب بينهم وربنا ما يكتبه على حد بجد يا نوره نكمل كلامنا قالوا زمان البعيد عن العين بعيد عن القلب تفتكروا الجملة دي صح لو بعدت عن عين حبيبك هينساك وتبعد عن قلبه تفتكروا فعلا الموضوع ده صح لو فعلا بعدت عنه هينساك لو فضلت قدامه ليل ونهار لازق له يعني هيزيد حبه ليك معنى ان اشغله طول الوقت واكلمه كل شوية واتصل بيه وقابله واشوفه واعرف كل اخباره وكل تصرفاته وقابل مين واتكلم مع مين يعني كأني معاه في كل لحظة وما بعدتش عنه وبكده هكون أنا قريب منه وشايفاه شايفني على طول وشغلة تفكيره على طول وأكون ساعتها قريبة من قلبه ولا كده هو هيزهق مني وممكن يتضايق ويكرهني ايه رأيكم عشان ده الموضوع ده بيحصل كتير جدا وناس كتير سألتني عن رأيي فيه انتوا ايه رأيكم احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن البعد في الحب معايا لولا لولا ولاء بتقول فعلا البعد بسبب الظروف صعب فعشان كده قلنا ان الاحترام مهم جدا في الوضع ده عشان اللي حصل لهم كفايه بالظبط معاكي حق احنا لسه بنسمع كلام في الحب بنتكلم عن البعد في الحب وعايزه رايكم تقولوا لي ال... زمان البعيد قالوا زمان البعيد عن العين بعيد عن القلب تفتكروا الجمله دي صح ولا لا ولو بعدت عن عين حبيبك هينساك وتبعد عن قلبه ولا يا ترى تفضل لازق له بقى وتفضل تكلمه وما تسيبوش اصلا ممكن يزهق منك حسنا وشركتكم على ال fan page و group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا dot com slash SMS هنسمع اليسا سلم لي عليك ويرجع نكمل اخر لينكات في حلقتنا صحصحوا معايا
زيك
روح قلو غيره ما بحكيش تلملي رايتها بتحكيش وتحبها واسأله بركي على حاله على حاله بعده على الفرقة وبيحلم مثلي بالملقى وبخطر حتى لو سرقت على باله سلمنا عليك روحه هيدا العنوان تسلم كنوز علان او غيري عالبه ابتدى داري حبيبي من الندى من مثل اللي حواليك روح قلو غيره ما بكيني محبه بالدنيا قدي واديله هالعمر ودي بسلامي واحكيله هالعمر مرقى يرجعني مساعده مش اوشك تحلى لو ثواني بقى اياك روح وسلم لعذاري اللي مش تلاقي هو المبني مثله حدا حبيبي على طول المدى روح وسلم لعلي مشتاق ليك نرجع نملى يوم ننسى العتب واللوم نحكي سوا نضحك سوا نتمشى عدروب الهوى نام واصحى الليل
سيرة وشخصية بنتكلم عن شخصية مصرية أثرت في حياتنا شخصية ناجحة نفسنا نقلدها في نجاحها اتولدت على أرض البلد دي وشربت من مية النيل زي نجيب وطه وحليم وزوير شخصيات عملت كتير عشان مصر شفنا على ايديهم خير وافتخرت بيهم مصر هنتكلم كل حلقة عن واحد على رؤوسنا في بلدنا وهيفضل في القلب خالد تابعوني في برنامج سيرة شخصية مع هند هاشم وهعرفكم أعلام من المعالم كل خميس من 11 ل 12 على راديو بلدنا وبس
كلام في الحب هنتكلم كل المعاني مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لك كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا
كما صعب أن تقتل الحب من قلبك لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة على راديو بلدنا وبنتكلم عن البعد في الحب منتظرة مشاركتكم على fan page و group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو على www.بلدنا dot com slash SMS بلدنا B L Z N double A نشوف الأخبار جات لنا مشاركة من إيمان أحمد إيمان بتقول ما أصعب أن تترك شيئا وأنت لا زلت تريده قال أحمد محمود محسن بيقول قال بعيد عن العين مش بعيد عن القلب في تليفون وفي شات برضه وسكايبي لولا بتقول لا لا لا أنا شايفة إن اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب غلط لأن الحب إحساس اللي بيحب حد بجد بيكون حاسه معاه رغم البعد بالعكس البعد ده بيزود الحب الاشتياق انا معاكي بجد يا لولا آه، احمد محمود محسن بيقول فعلا يا ايمان صح جميل خالد بيقول احيانا تفقد اشخاص للابد ليسوا امواتا لكن ماتت فيهم الصفات القديمه التي احببناه جميله بجد المقولات اللي بتجيبوها النهارده احمد محمود محسن بيقول اغنية اليسا ممتعة جدا جدا وبحبها قوي ما احنا عارفين حضرتك بتحبها عشان كده شغلناها لك احمد محمود بيقول احمد ممدوح بيقول رائعة اغنية اليسا و رائعة اغنية اليسا وفعلا اللي بعيد عن العين استحالة يكون بعيد عن القلب لو فعلا حب بجد ده البعد هيزيد الاحتياج جدا احمد محمود محسن بيقول خالد يوسف ايمان احمد كلامكم جميل جدا شهاده طبعا يا استاذ احمد نورة بتقول حلوة قوي الأغنية جدا وأنا كمان شايفة إن المقولة دي غلط بالعكس لما يكون قدامي على طول مش هحس إنه وحشني أو إني مفتقدة وبالتالي آه البعد هيخلي دايما الحب متجدد وموجود بزيادة ويزيد جميل قوي والله يا نور نشوف المشاركات مين تاني لولا لولا بتقول عايزين نسمع رأيك انت يا شاهي بقى في المقولة دي انا مش مع خالص المقولة مفيش حاجة اسمها البعيد عن العين بعيد عن القلب مفيش حاجة اسمها كده اه، انا طالما بحبه يبقى هيفضل جوه قلبي على طول مش معنى ان هو بعد يعني انا مثلا اه، مثلا اي يكن مثلا ام، بنت مثلا من هنا مثلا وما ليكن من مكان الفلاني من القاهرة ومثلا خطيبها مثلا من السعودية او مسافر السعودية في شغل معنى كده ان هو مش قدامها ومش تحت عينيها معناه ان هو مش بيحبها او مش معناه ان هو بعيد عنها او عن قلبها لا طبعا مفيش الكلام ده خالص انا مش من رأيي ده اللي في القلب في القلب طالما انا بحب بقلبي يبقى هو في قلبي مفيش حاجه اسمها البعيد عن العين بعيد عن القلب يعني ما احنا مش دايما يبقى قاعد لازق لنا ومش دايما يكون موجود بالعكس لما بيكون بعيد عنك انت بتحسي له بالشوق واللهفه وبتبقي نفسك تشوفيه ومستعجله على انك تشوفيه او انك تتكلمي معاه كينج بيقول يصبح الانسان شخصا اخر بعد ان يحب الصدق اكيد طبعا بيتغير خالص 50 درجه خالد بيقول احمد محمود محسن انسان جميل ودمه خفيف ونتحرمش منك يا احمد عايزه اقول لكم ان في كلمه تانية قالوها زمان وهي ابعد حبه تزيد محبه تفتكروا لو بعدنا عن بعض شويه هنحس بالمحبه هنحس بحبنا للانسان اللي بعدنا عنه هنحس انه غالي علينا انه وحشنا اننا بنحبه بجد يعني نعمل اجازه من الحبيب او الزوج ونبعد عنه شوية لمدة ايام او اسبوع وفي الوقت ده هنحس اننا بنحبه قد ايه ايه رأيكم في الحكاية دي في واحدة بتحب زوجها جدا لكن على طول بتتخانق معاه وفي مرة من المرات اللي هي بتتخانق فيها هو صار جدا وغضب من كلامها ساب لها البيت وغاب عنها بالايام طبعا هي اول يوم ما اهتمتش وقالت ان هو بايت عند اهله هيجي تاني يوم لكن للأسف هو ما عبرهاش خالص عملت هي خطة واتصلت بحماتها وكأنها بتسلم عليه وقالت لها لو هو حكى ل- لحماته هتكلمها وتلومها شوية وتتصالح معاه وخلاص لكن اتفاجئت انه مش هناك ومحدش يعرف عنه اي حاجة قلقت وخافت وقعدت تدور عليه وما لقيتيوش حالتها بقت صعبة واوهام مسكت دماغها لا يكون مات او عمل في نفسه اي حاجه وطبعا عياط وما بتنامش وفجاه لان هو راجع البيت بعد ثلاث ايام غابهم عنها وراح قعد عند واحد من قرايبه وهي عرفت قيمته وانها بتحبه وحرمت تزعله تاني ابدا وده بيثبت ان كل ما تبعد حبه بتزيد محبه ده اللي انا بقوله دلوقتي مفيش حاجه اسمها البعيد عن القلب بعيد عن العين آه، البعيد عن العين بعيد عن القلب خالص لا كل ما فعلا بيكون البني ادم بعيد كل ما انت محبتك ليه بتزيد وكل ما انت بيبقى من جواك حب اكتر ليه وبتبقى فعلا محتاجه احمد محمود محسن بيقول يا سعدني قولك يا خالد لك الف تحيه احمد محمود محسن بعت لك تحيه طيب زي ما قلت يا جماعه ان المقوله انا مع المقوله دي جدا زيد حبه ابعد حبه تزيد محبه انا معاها جدا وما ينفعش ان احنا نزهق زوجنا وان احنا نتخانق معاه وان احنا نكبر دماغنا منه وانت كمان كذلك راعيها وراعي ظروفها وتعامل معاها بحب وبطمأنينة احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن البعد في الحب هستنى مشاركتكم لان ده اخر link معانا النهارده في حلقتنا على ال fan page و group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا هنسمع وائل جسار خليني ذكرى وبهديها لكم كلكم تابعونا بهديها لكل مستمعي بلد بلد
لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت تبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت خليني ذكرى جميلة عني واوعى تنسى كمان خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه قول ان حبي حب غالي بس هي حياة وابقى افتكرني كلمة حلوة تنسي قلبي القاسي وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاسي خلي الفراق أدنى الفراق في دنيا العاشقين وان حد سألك عني قول كنت أوفى اتنين واللي كان حبيب كان حياتي وعشرة ليا سنين خلي الفراق أدنى الفراق في دنيا العاشقين وإن حد سألك عني قول له كنا وبنين واللي كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين مش كل حلم نشوفه سهل هنبقى حققناه ده ساعات بيبقى السهل صعب لما نتمناه والدنيا عمري ما حد جالها وعاشها من غير آه والدنيا عمري ما حد جالها وعاشها من غير آه أوقات بنتجرح ونجرح واحنا مش حاسين والحد فينا حب يفرح فرحه يبقى حزين أيام وبتعيشنا وفاكرين إننا عايشين أيام وبتعيشنا وفاكرين إننا عايشين خلي الفراق أدنى الفراق في دنيا العالم وابكي عمورة الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولاد ما اقدرش انا على اللي عيني شايفاه كان في ناس على المفرق تنكر ناس دار يا دار يا دار يا دار مودي ولا نسيت أولا على عيني وعلى راسي نكون اصحاب نكون اكرام كل دقيقة شخصية
بتحب الأغاني الغريبة زي الأجنبي أو الأغاني الخليجية واللبنانية والمصرية وكمان الشعبية وكمان كل حاجة exclusive كل ده في Top Hits كل جمعة من 11 ل 12 مع محمد دياب على راديو بلدنا وبس كلام في الحب هنتكلمه كل المعاني مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سد حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لك كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة انور على راديو بلدنا
Be sure to register your copy of SAM at www.
صعب أن تحب شخصا لا يحبك الأصعب أن تستمر في حبه رغم عدم إحساسه بك لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم في البعد عن الحب وده آخر link معانا النهاردة في حلقتنا جبت لنا message من على بلدنا SMS من احمد مصطفى قناتنا منور يا احمد و- وقناه قناتنا بخير ودايما في كل جديد وتقدم وازدهار يا رب برنامج تحفة استمر يا شاهندة ومبروك المجال ربنا يخليك يا رب يا أحمد ده من ذوقك معايا خالد بيقول عندما نحب نشعر بأننا خلقنا من جديد وولدنا من جديد وبعثنا من جديد فعالم أروع وأجمل عندما نحب تتغير نظرتنا للأشياء وتغير تفكيرنا في الأشياء ويتغير إحساسنا بالأشياء عندما نحب نحلم بصوت مسموع ونبتسم بصوت مسموع ونشتاق بصوت مسموع عندما نحب نحب الليل كثيرا ونحب السهر كثيرا ونحب القمر كثيرا يصبح للورود أهمية أكبر ويصبح للبريد أهمية أكبر ويصبح للهاتف أهمية أكبر نفهم الحياة أكثر نفهم أنفسنا أكثر ونفهم الآخرين أكثر نمنح بلا حدود ونحلم بلا حدود ونشتاق بلا حدود تصبح لدينا هوايات جديدة وإبداعات جديدة واهتمامات جديدة نغير عاداتنا السيئة ونغير ونغير ونتناقى ملابسنا بعناية ونطيل الوقوف أمام المرآة تتغير أصواتنا وتتغير أذواقنا وتتغير أحلامنا نفرح بلا سبب ونبكي بلا سبب ونحزن بلا سبب نفكر كثيرا ونتمنى كثيرا ونخاف كثيرا نسترجع صورهم ونسترجع أصواتهم ونسترجع مواقفهم معنا نكتب الرسائل باهتمام ونتفنن في ترتيب الحروف ونتردد في ترتيب الحروف يصبح للكلمة ثقلها وللحظة وزنها وللفرحة طعمها نرسم الخطط ونفتعل الصدف ونشكر الظروف جميلة جدا بجد بجد بجد بجد بجد يا خالد لولا بتقول فعلا ساعات الواحد مش بيحس بحبه الكبير للتاني غير لما يبعد شوية وبجد حلوة قوي الأغنية دي يا شي ربنا يخليك يا رب يا ولاء احمد محمود محسن بيقول خليني ذكرى ممتازه وانا بحبها جدا لوائل جسار بشكرك يا استاذ احمد عماد حمدي منورنا جدا بيقول انا اللي كنت مرتبط بيها بعدت عني ثلاث ايام بس عشان كانت مسافره ولما رجعت لقيتها اتخطبت فعلا كل ما تبعد حبه تزيد محبه بس محبه من نوع تاني دي بقى ولا ايه اولا يا عماد كل انا عايزه اقوله لك لو في قوه حب بينكم انتوا الاتنين لو انت بتحب بجد وهي بتحب بجد او هي حبتك بجد ما كانش ينفع ان هي تعمل كده وتبقى غلطان ان هي عملت كده هو من الاساس هي ما حبتكش طالما وافقت وقبلت بحد غيرك ده اللي عندي وده اللي اقدر اقوله لك مش في كل الاحوال ومش في كل الحالات دايما بيقف عليكم انتوا الاتنين على مدى قوتكم مدى مصداقيتكم لبعض بشكرك كتير جدا يا عمده لمشاركتك معايا محمد دياب مذيعنا في توب هيت بيقول احلى حاجه ما بين اتنين بيحبوا بعض حتى لو الايام فرقتهم هي الذكرى الحلوه ابقى افتكرني بكلمه حلوه جميل والله يا محمد فاطمه فاطمه منورانا بتقول انا رايي ان البعيد عن العين مش بعيد عن القلب اكيد بس لما يكون الانسان اللي بيحب اللي بيحبه معاه وجنبه بيكون الحب اقوى ممكن اكون مع المقوله دي عشان حاجه واحده بس ان البعيد ممكن ما يكونش جنب اللي بيحبه في وقت ما هو محتاجه وقت ما هما يحتاجوا يكون جنبه ومش دايما الكلام بيكون كافي اكيد مش في كل الاحوال انت بتحتاجي ان هو يكون بعيد زي ما انا قلت ان برضو بيحصل مشاكل او ان هو يفضل تفضلي لازقه له او هو لازقك ده بي- بيحسسك بالخنقه وبتتخنقي منورانا بجد يا فاطمه وبشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا احمد محمود وحسي بيقول معلش يا عماد تعيش وتاخد غيره ده نصيب كل شيء نصيب يا استاذ احمد محمد دياب بيقول البعد احيانا بيقوي الحب بس ده بيتوقف على مدى حب الاتنين لبعض بالظبط كده يا دياب احمد مصطفى احمد مصطفى بيقول البرنامج حلو قوي وانتي ليكي كاريزما في المايك عاليه قوي ربنا يوفقك يا شاهي وعايزه ابارك لك على المجله والموضوع النهارده حلو قوي وفلسفي ربنا يخليك يا رب يا احمد منورنا انت وشباب قناتنا كلهم والبرنامج حلو بيك وبكل المستمعين اللي بيو يعني موجودين وبيسمعوني والكاريزما دي انتوا اللي اديتوها لي وانتوا اللي شجعتوني عليها والمجلة ربنا يخليك يا رب ويا ريت تتابعوا الأعداد القادمة بشكرك كتير جدا يا احمد لمشاركتك معايا ايمان احمد بتقول ما اصعب ان تبكي بسبب ذكريات ظننت انها ستدوم الى الابد الذكريات بتبقى صعبه جدا عليكي وبتحسي ان انت متالمه ومش قادره فعلا ان انت تنسيها خالص صعب انك تنسيها اصلا صعب احمد ممدوح بيقول بجد اغنيه حلوه قوي قوي قوي يا شاهنده واكيد لازم يفتكروا بكلمه حلوه عشان كده الحلقه كان عن الاحترام رغم البعد وبجد يا شاهي في ناس فعلا مش بتحس بقيمه الشخص اللي معاها غير لما يبعد شويه ولما بيرجعوا تاني بيرجعوا بحب اقوى من الاول معاك حق فعلا يا احمد وناس كتيره بجد كلمتني في الموضوع دوت وفعلا ده اللي بيحصل بيرجعوا اقوى بيقول كمان عشان كده قلت لك يا شاهي صعب اتنين بيحبوا بعض بجد والظروف منعتهم من ارتباط انهم ينسوا بعض او بسهوله لو الحب اللي بينهم قوي هيكون صعب خالص انهم ينسوا بعض كلام جميل فعلا يا احمد وانا معاك دياب بيقول لا في حالات كتير بيكون البعد هو الحل للاسف عشان بيكون خلاص كل حاجه بينهم اصلا آه، كل واحد منهم بيبقى ليه تفكير معين ونظام معين وخلاص ما بقاش في بينهم حل فلازم الانفصال لازم البعد احمد محمود محسن بيقول دايما متالقه يا شاهين انور لكن الحلقه ناقصها شيء مهم جدا جدا عارفه هو ايه استاذ محمد محمود اخويا الحلقه مظلمه من غيره وحشنا جدا مشاركتنا والله يا محمد ربنا يخليك يا رب يا استاذ احمد يوصل ان شاء الله السلام احمد محمود محسن بيقول ده آه بيقول يا محمد ممدوح آه يا احمد بقى دي مش هندي دي هند انور في كلام هو عارف وقال يا شاهي بس هو اتلخبط بس في الاول دودو بتقول اتفرج على نفسك يا اللي فرحت كتير في حصل لي ويا ريت لي آه، يا ريتك فكرت تدري تدرى تدرى بقى جاي بتسأل دلوقتي آه، وحياتك ما ضاع وقتي حلو قوي بجد يا دودو آه، طيب نشوف اخبار المشاركات مين تاني معايا مشاركة من نورة نورة بتقول فعلا ممكن يبعدوا شوية بس و- وهيحسوا بمدى حبهم لبعض وحتى يا محمد دياب لو البعد الحل او في حالات كتير ده الحل الوحيد بس زي ما شاهين ده بتقول يكون بعد باحترام عشان لو حد شاف التاني مرة صدفة يعرف يبص في عينيه لو حد فكر يتكلم تاني يطمن عليه يبقى في احترام لبعض وعشان برضه ما حدش فيهم يسبب عقدة للتاني بالظبط كده يا نورة إيمان بتقول يسألني الجميع لمن أكتب أشعاري ويحسدني الجميع على كلماتي وينتبههم الفضول لمعرفة صاحب عباراتي ولكني أعدك وأعد نفسي وذاتي أعدك أن تبقى في أعماق قلبي حتى يحين موعد مماتي جميلة قوي بجد يا إيمان أحمد محمود محسن بيقول جميلة قوي يا إيمان الجمل حساسة قوي آه، معايا لولا كمان بتقول فعلا ساعات البعد بيقوي الحب بس ده بيتوقف على الاتنين وحبهم لبعض عشان في ناس مش بتفرق معاهم بس اهم حاجة بجد يا يا شاهي ان احنا اتناقشنا فيها ان لازم الاحترام يكون متواجد ده لازم وضروري واهم حاجة اهم نقطة ان الاحترام لازم يكون متواجد بين الاتنين دياب بيقول عندما احببتك لم يكن في خاطري اني ابعد عنك عندما احببتك لم يكن في خاطري أن أصبح ملكك عندما أحببتك تمنيت أن تكوني كل مالي في حياتي وأن أكون حياتك عندما أحببتك تمنيتك ولم أتمنى إلا أن أكون معك حبيتك عشقتك بعدت عنك جميل قوي والله بجد يا زياب أحمد محمود بيقول لا بجد يا أمين أنت و... آه، أحمد أنت وخالد متألقين اليوم في كتاباتكم والله سارة بتقول بتوحشني وأنا وياه كلكم بتعانوا إيه يا جماعة إيه، خالد بيقول ده ذوقك يا استاذ احمد إيه، معايا ايمان بتقول يمكن يصعب على العين تشوفك كل لحظه لكن يصعب على القلب ينساك باي لحظه ده فعلا انا معاكي جدا في الموضوع ده صعب القلب ينسى العين ممكن تفقد فعلا لكن القلب عمره ما بينسى حاجه ابدا إيه، معايا لولا بتقول كلامك بجد رائع يا ايمان فعلا فعلا بجد بجد آه، كلامها مهم جدا ورائع جدا احمد مصطفى بيقول شاهي بقترح آه، ان بعد ال- آه، النجاح اللي حققتيه في البرنامج ده تعملي آه، تجديد في ستايل البرنامج او آه، تخلي فيه حلقة مثلا آه، في الشهر style عادي حاسس ان موهوبة انك موهوبة في الحوارات مش بس في برنامج المونولوج ربنا يخليك يا رب يا احمد وان شاء الله باذن الله آه، اكيد طبعا آه، هشوف ارائكم كلها وبشكرك كتير جدا يا احمد بجد ان انت سمعتني النهارده وبشكر كل الناس اللي موجوده وكل الناس اللي شرفتني وكل الناس بجد اللي سمعتني صعب أن ينتهي الحب الصادق نتيجة لأمر تافه الأصعب أن يستمر الفراق لأن كل طرف ينتظر إشارة رجوع من الآخر صعب الوداع في الحب الأصعب أن ينتهي الحب دون كلمة ووداع صعب أن تختار من تحب الأصعب أن تحاول من تحب أن تحاول كراهية من كنت تحب صعب أن تقع في الحب في الزمن الخاطئ الأصعب أن يتوافق ذلك مع الشخص الخاطئ صعب أن يكساك الحبيب لأسباب غير واضحة الأصعب أن لا يبرر لك غيابه رغم سؤالك الدائم عنه بشكر كل الناس اللي شاركتنا النهاردة للأسف وقت حلقتنا انتهى بسرعة أشكركم كلكم كل الناس اللي شاركت معايا النهاردة لولا و... ونورة وأحمد وأحمد ممدوح وأحمد محسن وأحمد مصطفى شباب قناتنا و... وإيمان وكل الناس اللي كانت موجوده وفاطمه و- وعماد ومحمد عادل و... ومؤمن وخالد و- ودياب وكل الناس اللي كانت موجوده وساره ونصوره حبيبه قلبي وكينج وكل الناس اللي كانت موجوده مش عايزه انسى اي حد خالص كل الناس اللي كانت موجوده بجد آه، وشاركت معايا في message جات لي اخر message جات لي النهارده من آه، ساره بتقول بنحبك يا شاي وبالتوفيق دايما يا رب ربنا يخليك يا رب استنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد النص الليل هستنى مقترحاتكم وهستنى مشاركتكم في كلام في الحب كنتم مع شاهندة انور في كلام في الحب تصبحوا على الف خير هتوحشوني لحد الحلقه الجايه تصبحوا على الف خير هسيبكم آه، مع اغنيه جامده جدا جدا جدا لحليم وبهديها لكل المستمعين وانا لك على طول
أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطول عليا وخد الاتنين اسأل فيا من اول يوم راح مني النور ابعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك ابعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني اقاسي نار حبك اقاسي نار حبك انا لك على طول خليك ليا خد عيني وطل عليا وخد الاتنين اسأل فيا من اول يوم راح مني النور أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين مني النوم النيل والليل والشوق والميل بعتولي وجيت اسأل عنك اشتقت اليك وحشتني عينيك مش عارف اهرب فين